الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة القرآن اللهم لك الحمد يا أكرم الأكرمين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد من يعني فترة قريبة كنت رايح اصلي الفجر فانا رايح اصلي الفجر فيعني انتبهت ان في على يميني سايبر مفتوح ساعة صلاة الفجر الاذان يعني فتح لي ربع ساعة تلت ساعة يا دوبك على الاقامة فببص في السايبر فوجئت يعني سبحان الله احد الاخوة نبهني للسايبر ببص فوجئت ان حوالي خمس- 15 او 20 شاب قاعدين جوه كل واحد قاعد على الكمبيوتر الماوس في ايده اليمين السيجارة في ايده الشمال عينيه متوجهة على السايبر دخلت جوه السايبر ببص 90% منهم قاعد قدام games وفي قاعد قدام شات وفي قاعد قدام فيلم او كليب فايه يا, ج... يا جماعه يا اخوانا الفجر جدا انا بحسب ان كله هيقول جدا معقوله هيقوم جاي فلقيت اتنين تلاته بصوا لي كده من فوق لتحت كده ورجعوا تاني والباقي ما بصش يا اخوانا الفجر جدا ربنا بينادي عليكم ولا واحد بص يا جماعه حد يبص لي حد يرد عليا مفيش خالص يا جماعه انتوا دلوقتي قاعدين قدام جيمز قدام لعبه وربنا بينادي ربنا يوم القيامه لما يقول لك انت ما جيتليش ليه هتقول له عشان لعبه يا رب حد يسيب ربنا عشان لعبه حد يسيب ربنا عشان لعبه تقول لي ربنا سبحانه وتعالى ايه مش قادر يقوم ما هوش قادر هي دي النقطه يا جماعه هي دي النقطة. انتوا عارفين احساس الداعيه لما بيقوم يكلم الناس عن ربنا عامل زي ايه عارفين احساس الداعيه لو هو مخلص لما بيقوم يكلم الناس عن الاخره وان الجنه والنار عامل زي ايه عارفين لما بيروح يهز شاب او يهز واحد عشان ما يعصيش ربنا عامل زي ايه عامل زي الدكتور في العنايه المركزه في مريض في العنايه المركزه والمريض فجأة بدأت حاله تتدهور حالة المريض بتتدهور وبتنزل ونبض القلب بدأ يبقى غير منتظم والجهاز بدأ يصفر والممرضات بدأوا يجروا عليه يحاولوا ين- ينعشوه بأي حاجة والممرضة جرت على الدكتور الدكتور جه جري بيبص على المريض لقى الحالة بتنزل بسرعة اجري بسرعة هات الحقنة الفلانية اجري بسرعة ح- هنلاقي المحلول الفلاني اجري بسرعة هات الجهاز الفلاني اجري انت بسرعة هات لي جهاز الكهرباء بدأ يعرض القلب للصدمات الكهربائية وبدأ الدكتور وهو بيعرق ومتوتر عايز ينقذ العيان بأي طريقة بدأوا يكتشفوا ان العيان ده ما ينفعش خلاص ده لازم يدخل اوضه العمليات فورا ويتفتح القلب فورا والا هيموت في لحظات في ثواني كانت اوضه العمليات اتفتحت والعيان نايم في اوضه العمليات والقلب مفتوح والدكتور قدامه بيحاول ينقذه باي طريقه وكل ثانيه عينيه على الجهاز اللي بيحدد نبض المريض وكل ثانيه يلحق يا ما يلحقش ينقذه ما يتنقذش لو مات العيان ساعتها يبقى ايه نفس تفلتت مني الى النار يا اخوانا هو ده احساس الداعيه هو ده احساس اللي رايح يدعو الى الله احساس اللي بيحاول ينقذ واحد باي طريقه حاسس ان اللي قدامه في خطر حاسس ان قدامه هيضيع لو ما سمعش كلامه حاسس ان هو شايف حاجه خطيره مهوله كان في باب في السماء اتفتح شاف حاجه رهيبه وبيحذر اللي قدامه والله العظيم انا شفت بعيني انا بحذرك من حاجه انا متاكد انها موجوده اللي انت بتعمله هيضيعك يا يستجيب يا ما يستجيبش يا يفوق يا ما يفوقش احنا الوقت يا اخوانا في عصر الفتن عصر لا ينطبق عليه الا كلمه عصر الفتن الفتن بقت رهيبه تموج كموج البحر الواحد دلوقتي ممكن يسمع 100 درس عن خشوع في الصلاه مش قادر يخشع طب ما السلف كان الخشوع في الصلاه عندهم سهل مش قادر ليه مش قادر من كتر الفتن اللي حواليه فتن شهوات فتن فلوس فتن مراكز فتن مناصب فتن كراسي فتن عربيات العيون بتتخطف مع العربيات ومع المحاميل ومع الابراج اللي طالعه ومع الاغنياء وهم معديين ومع اصحاب المراكز ومع فلانه اللي ماشيه ولابسه ايه وفلانه اللي معديه ولابسه ايه والمذيعه اللي بتطلع في القناه الفلانيه والجريده الصفراء اللي بتجيب صور فاضحه كل مره العيون مخطوفه كله بيجري كله ملهوف كله ملهوس كله ما بيفكرش كله في غيبوبه وقاعد يجري وكل ما واحد يقع الباقي ما بيفكرش فيه ما بيقفش يقول ده مات ليه ده راح فين ده يحصل له ايه ده يتحاسب ازاي احنا في فتن يا اخوانا عصر فتن عصر من الشهوات الرهيبه المصيبه الوقت ان عاد عند الملتزمين حتى في تطبيع تطبيع ما بين الطاعه والمعصيه تطبيع ما بين الطاعه والمعصيه الطاعه والمعصيه بقت في حياتنا عادي عادي امهاتنا الوقت وابائنا واهالينا ممكن يفتح القناه الاسلاميه يتفرج على الداعيه الداعيه هيموت قدامه وهو بيدعو الى الله يتفرج على البرنامج اقلبوا لنا بقى على القناه الفلانيه ولا التمثيليه الفلانيه ولا قناه الاغاني الفلانيه عادي جدا تطبيع عادي جدا لا للتطبيع لا للتطبيع ما بين الطاعه والمعصيه لا لاي تطبيع بين الطاعه والمعصيه في حياتنا عادي ان البنت تنزل حاطه شرب على راسها وبتحط مكياج ازاي ده جنب ده ازاي ازاي ازاي طاعه جنب معصيه ازاي ازاي انسان ملتزم طول حياته وراجل بيصلي الفجر في الجامع لما بنته تيجي تتجوز يجيب راقصه في الفرح ويجيب فرقه عازفه ازاي يا جماعه ازاي ازاي احنا وصلنا للوضع ده ازاي ال- التطبيع ما بين الطاعه والمعصيه بقى في حياتنا التاجر يقول لك انا ما باكلش غير لقمه حلال ويحط فلوسه في البنك وياكل ربا بنوك طب ازاي يا اخوانا الفتن اللي احنا عايشين فيها من عده ايام بصلي في الجامع ببص من باب الجامع بره لقيت على الرصيف التاني محل فاتح انا فزعت فزعت خرجت مفزوع الراجل حاطط صور يعني يعني بنات كاسيات عاريات على ال- على المحل على اليافطه بتاعه المحل وفي وش الجامع يعني لا يدخل يطاع ربنا هيخرج يبص في الصور تضيع الحسنات بتاعه الصلاه فخرجت من الجامع رحت له فلقيته واقف فبقول له السلام عليكم حضرتك صاحب المحل قال لي اه قلت له ايه ده ده انت مش عارف ان كل واحد هيعدي هيبص للصوره دي في ميزانك انت قال لي والله ده انا ده انا اعمل ايه ده انا كنت حاطط الصوره دي على اليمين فجبتها على الشمال عشان شمال ايه ويمين يا اخوانا احنا هو مع ربنا يمين وشمال لا اله الا الله احنا بنعمل احنا بنروح روغان الثعالب مع الملك سبحانه وتعالى قلت له قال لي والله ده ده كوافير حريمي بس انا ما بحطش ايدي في شعر واحده ده البنات هم اللي بيعملوا كده وانا بشرف بس لا حول ولا قوه الا بالله بيقول لي ده انا ده انا بكفل اليتامى بتكفل اليتامى بتكفل اليتامى قلت له تكفل اليتامى مال حرام ازاي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا انت بتتكلم في ايه انت تعرف يعني ايه مال حرام مال حرام يعني الدم اللي بيغذي جبدك حرام الدم اللي بيغذي قلبك حرام الدم اللي بيغذي رئتك حرام الدم اللي بيغذي كلتك حرام لو المال الحرام ده طلع سرطان في الكبد لو المال الحرام ده عمل ذبحه صدريه لو المال الحرام ده عمل فشل كلوي هتعمل ايه وفلوس ايه اللي هتعالجه قال طب طب اسبوع واحد بس اسيب الصوره اسبوع وبعد كده لا حول ولا قوه الا بالله عمل الافتتاح يجي والناس تنجذب بالصوره هو انت هتاخد الرزق بالصوره دي الصوره دي اللي بترزقك ولا الملك اللي مستوي على عرشه من فوق سبع سماوات هو اللي بيرزقك هي دي مشكلتنا ما هوش قادر ما هوش قادر حاسس ان هو في شبكه ومتحوط بيه يعني قابلت شاب وبنت واقفين شكلهم بيحبوا بعض خالص وخدته على جنب قلت له يا حبيبي بتحبها اه بحبها لو بتحبها خاف عليها يا ابني انت كده بتوديها جهنم في حد بيحب حد يوديه جهنم وخاف على نفسك انت هتودي نفسك جهنم اخر الكلام بيقول لي انا مقتنع بس مش قادر مش قادر مش قادر يتغير يا اخوانا الصرخه اللي كل داعيه بيصرخها في اي واحد الزمن اللي احنا وصلنا فيه دلوقتي زمن اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه دينه بقى سلعه بتتباع وتتشرى دينه بقى حاجه عرضه ان يتساوم عليها ومين اللي يدفع اكتر يبيع دينه عشان ايه بعرض من الدنيا في اللي بيبيع دينه عشان بنت واللي بيتباع دينه عشان ولد واللي بيبيع دينه عشان اغنيه واللي بيبيع دينه عشان اصحابه مجدعه يعني كان في مستشفى الطوارئ في شاب يعني ايام ما كنا في سنه امتياز شاب كل 3 4 ايام جاي متقطع حته في جسمه عايز ياخد غرز كل 3 4 ايام متقطع حته في جسمه عايز ياخد غرز فانا انا مش عارف ده ايه ده ده, ده, ده مين ده اكتشفت بعد كده في مره من المرات ان كل التقطيع بتاعه ده مجدعه مجدعه ليه اصحابه لو دخلوا شكله فيها مطاوي يصدر صدره فيها مجدعه اصحابي ما حدش يضربهم وكل شويه يجي مس... يعني هو يخرب بيت المجدعه لا تودي جهنم مجدعه ايه يا اخوان هي المجدعه دي هتنفع في جهنم يبيع دينه عشان قهوه يبيع دينه عشان سايبر يبيع دينه عشان اتيليه يبيع دينه عشان صفقه حرام يبيع دينه عشان اي فتنه او اي معصيه هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه طب نعمل ايه نعمل ايه الصرخه اللي كل داعيه بيصرخها في الناس الوقتي مش هتقدر مش هتقدري مش هقدر ايه مش هتقدر تغمض عينيك هو ده موضوعنا الليله مش هتقدر والله العظيم والله ما تقدريش مش هقدر يعني ايه انت قصدك ايه يا جماعه كميه الفتن اللي حوالينا دلوقتي بقت رهيبه رهيبه اللي هيبص بس ما عادش هيقدر يغمض عينيه هيتسحب من الساق بعد كده الشيطان هيتحكم فيه هيسلب ارادته اللي هيبص للفتن وهيبص لل... للابراج اللي بتطلع وهيبص للبنات اللي في الشارع وهتبص للشباب اللي راكب العربيه ال power وهيبص وهيقف في ساحه الجامعه وهيقلب في القنوات الفضائيه الغير اسلاميه وهيشتري الجرايد الصفراء وهيشتري الجرايد العلمانيه وهيدخل على المواقع الاباحيه على النت و... ما عادش هيقدر خلاص انتهت مش هيقدر يرجع الا بمعجزه من الله مش هتقدر تغمض عينيك ده مش شعار لاهل الباطل الوقت يا جماعه ده ده حقيقه ده مش شعار هم انا مش عايز أ- ربنا يهديهم بانهم قالوا الشعار ده من اولها تدخل تلاقي الكلمه مكتوبه مش هتقدر تغمض عينيك يعني ايه يعني لو دخلت ضايع ضايع يعني لو ده بصيت ضايع ضايع يعني دي سكه اللي بيروح ما بيرجعش احنا بنقول لك من قبلها اهو اللي بيدخل هنا ما بيرجعش بيضيع مستعد تضيع ادخل مستعد تنتهي ادخل مستعد تتدمر ادخل مستعد تتدمر علاقتك بربنا ادخل بايع صلتك بالله ادخل ده كانت منهلك من الاول بيحذروك بيحذروك منهم من الاول مش هتقدر تغمض عينيك انسى مفيش حد كبير على الفتن يا جماعه يا شباب يا اباء يا امهات يا اطفال يا جماعه يا يا كل مسلم والله ما حد كبير على الفتنه يا دعاه يا علماء يا قوامين يا صوامين يا ملتزمين يا منقبات يا مسدلات محدش كبير على الفتنه مش هتقدر تغمض عينيك ده الكلام ده مش كلام القناه الفلانيه وال... لا لا لا لا الكلام ده من 1400 سنه قاله لنا سيدنا محمد سيدنا محمد من 1400 سنه قال مش هتقدر تغمض عينيك اي أيوة والله يا جماعه ده كلام ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح فانك ان تفتحه تلج اوعى تفتح باب الفتنه على نفسك لو فتحته هتقع هتقع اوعى تفتحي باب الفتنه على نفسك مش هتقدري يا جماعه يا اللي مطبعين في حياتكم ما بين الطاعه والمعصيه ما ينفعش يا اللي مطبعين في حياتكم ما بين عمل اهل الجنه وعمل اهل النار ما ينفعش يا حاج يا اللي بيصلي الفجر في الجامع وفرح بنتك ارتكب فيه كميه سيئات تضيع مليون صلاه والعياذ بالله يا امي يا اللي بتتفرجي على ال- على القنوات الاسلاميه عادي والقنوات التانيه عادي يا بنتي يا اللي الحجاب بتاعك مختلط بالمكياج يا اخوانا يا اللي قاعد تقلب يا اللي ال- ال- ال- الدش بتاعك عليه قنوات دينيه وقنوات تانيه ضايعه ازاي يا اخوانا ازاي بقى عادي عادي مين فينا اللي سلم لله مين فينا اللي حياته لربنا مين فينا اللي مستقيم على طريق ربنا عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى مين الملتزمين الجادين يا اخوانا الدين دين هدف الدرس ده كده الدين دين يعني ايه يعني الدين معناه ان كل حاجه دين اللي عنده دين عنده دين في العبادات زي ما عنده دين في صلاه الفجر حاضر زي ما عنده دين في اخلاقه مع مراته وجيرانه زي ما عنده دين في الفلوس اللي بيكسبها من حلال زي ما عنده دين في المصايف اللي بيروحها في الصيف زي ما عنده دين في الفسح زي ما عنده دين في علاقاته بالناس واخلاقه زي ما عنده دين في المعاملات الماديه اللي عنده دين عنده دين في كل حاجه زي ما عنده دين في اصحابه اللي بينتقيهم ونوعيه اصحابه اللي ماشي معاهم عايزين يبقى عندنا دين يا اخوانا مش هتقدر تغمض عينيك لا تفتح لو فتحت باب الفتنه على نفسك مش هتقدر تقفله بعد كده خلاص مش هتقدر تغمض عينيك ولا تغمض قلبك بعد كده اول كل علاقه زنا كانت نظره واحده اول كل علاقه حرام كانت مكالمه هاتفيه واحده اول كل زواج الكتروني كانت دخله واحده على موقع اباحي اول كل علاقه منحله كانت نظره واحده في قناه ولا في كليب ولا في صحيفه صفراء ولا في ساحه الجامعه ولا اطلاق نظر في الشارع اول كل مدمن كان سيجاره واحده اول كل مرتشي كان جنيه واحد قبله حرام اول كل نصاب وزعيم عصابه كان شيلن واحد قبل انه يدخل جيبه حرام انا عايز اسالك انا عايز اسالك كام مره قلت المره دي اخر مره وخلاص وما بتبقاش اخر مره كام مره قلتي دي اول دي مره وهتعدي وما بقتش اول مره جرت بعد كده كل حاجه كنت اسمع ناس زمان يقول لك يقول لك انا هجرب الغلط هجرب الحرام عشان لما اجي التزم بعد كده ابقى التزمت وانا عارف الغلط اه هم دول موضوع الدس بتاع الليله بالظبط اللي قال لك انا عايز اعرف الاثنين عايز اعرف الصح والغلط عايز اجرب الاثنين عايز اعرف ده واعرف ده ابقى من اهل الاعراف ابقى عارف كل حاجه ابقى عندي معرفه بكل حاجه عشان لما اجرب الصح ما عدتش ارجع للغلط تاني يا حسرة يوم القيامة دول هيلاقوا نفسهم فين اللي سابوا الباب موارب بينهم وبين المعاصي اللي حصل تطبيع بين الطاعة والمعصية في حياتهم اللي حياتهم كانت عادي ساعة وساعة بس مش بكلام النبي بمفهومهم هم ساعة قطعوا ساعة معصية هم دول أهل الأعراف اللي ربنا اتكلم عنهم في الآخرة هم دول أهل الأعراف اللي ربنا سمى صورة من أطول صور القرآن باسمهم هم دول أهل الأعراف اللي ساعة وساعة اللي عادي الموضوع بسيط اللي الباب موارب ال- كل هم دول يا جماعة أهل الأعراف يحصل لهم إيه في الآخرة أهل الأعراف هيحصل لهم إيه أنا عايز أكلمكم على اللي هيحصل لهم عشان حاجتين الحاجة الأولانية إن أنا أقول لك ان النوعيه دي يحصل لها في الاخر اللي استهترت اللي كان عادي عندها انها تطيح شويه وتعصي شويه اللي ما كانش قلبه بينتفض لما يعرض عليه معصيه ربنا اللي التزم بس لسه في شويه معاصي في حياته مضيعه له دي اللي عمل حسنات كتير بس في كبائر عملها تعادل كل الحسنات اللي عملها دول في الاخر هيبقوا فين انا عايز انبهكم يا اخوانا عايز انبهكم اللي فضل في النص ده في الاخر هيبقى فين هيلاقي نفسه في الاخر لا مع دول ولا مع دول هيلاقي نفسه في مكان تاني برضه في النص والسبب التاني اللي انا هكلمكم عن احوالهم في الاخره ان انا اقول لك انك مش هتقدر تغمض عينيك بس في الاخره اللي ما غمضش عينه في الدنيا مش هيعرف يغمضها في الاخره يا شباب تغمضة العين يوم القيامة غالية قوي والله العظيم غالية قوي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم إيه تشخص فيه الابصار الابصار مش قادر يغمض عينيه مهطعين مهطعين زي ما قلت لكم قبل كده المهطع ده اللي مبرق مش قادر مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم مش قادر يغمض عينيه ربنا بيوصف وصف بعد وصف بعد وصف مش قادر يغمض عينيه زي ما قدرش يغمضها في الدنيا بالظبط هنتكلم عنهم بس هنبدا القصه من اولها هنبدا القصه من البدايه هنبدا القصه من قول الله حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الايه 37 في سوره الاعراف افتكروا البدايه عشان نبدا ننتقل ونبدا نوصل اللي ما غمضش عينه في الدنيا اللي ما قدرش يغمض عينيه في الاخره هيروح فين حتى اذا جاءتهم رسلنا رسلنا رسلك مين يا رب سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى لا ده دول رسل اختياريه تقبل او ترفض انما دول رسل اجباريه يعني ايه اجباريه يعني جايين في مهمة ستنفذ ستنفذ يعني مش سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم لا لا لا ده دي رسل عامة انما دي رسل خاصة يعني ايه خاصة يعني نازلين باسمك انت ببياناتك انت ليك انت من وسط الستة مليار بني ادم اللي على وجه الكرة الارضية حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم هياخدوهم خلاص هياخذوهم احنا فين الوقت احنا على فراش الاحتضار الراجل ده نايم الوقت على فراش الاحتضار اللي ما قدرش يغمض عينيه في الدنيا نايم بيحتضر وحواليه الناس واقفين شوفوا يا جماعه حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله فين بقى فين اللي قلوبكم التفتت اليهم عن ربنا سبحانه وتعالى ده حوار ساعه الاحتضار ساعه الاحتضار وهم في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم والارواح معلقه في الحلقيم والارواح معلقه في التراقي ويبدا يحصل حوار وهم في الحاله ديت قبل ما الروح تطلع واللي حواليهم واقفين بيبقوا مش فاهمين حاجه مش عارفين حاجه مش عارفين اللي بيحصل اين ما كنتم تدعون من دوني لو ما فين يجوا ينقذوكم من ايدينا يجوا يخرجوا روحكم يجوا يرجعوها تاني في اجسادكم يجوا يخلصوكم من اللي انتوا فيه فين فين اللي انتوا جريتوا وراهم في الدنيا فين اللي انتوا صدقتوهم وعملتوهم قدوات ومثل عليا في الدنيا فين قالوا ضلوا عنا ضلوا عنا يعني تاهوا زي واحد بيته قام في حريقه وهو واولاده اتحبسوا في البيت واتحصروا بالنار اتصل بالمطافي الحقونا انتوا عنوانكم ايه كذا كذا كذا المطافي جايه وهي في الطريق تاهت فالراجل بيصرخ والنار بدات تاكل البيت وبدات تاكل جسده هو وجسد ولاده المطافي فين ضلت عنا تاهت تاهت ما عرفتش الطريق خلاص قالوا ضلوا عنا هم راحوا فين تاهوا عننا وانتوا في الموقف ده تاهوا عنكم ودول كانوا ينفعوا يلتفت تلتفت قلوبكم اليهم قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين شهدوا على نفسهم الشهاده وانتزاع الاعتراف ساعه الاعتذار قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار نار نار ايه ده ده من تلت ساعه كان واحد قاعد يكلم اولاده ويتكلم في الدنيا ويشوف مشاريعه ويشوف هيعمل ايه بكره فجاه نام على فراش الاحتضار فجاه روحه طلعت لقى نفسه في النار كان نايم على الفراش في بيته يلاقي نفسه في النار من الدار للنار ربنا جايب الايتين دول ورا بعض عشان يقول لك من الدار للنار اتسحب فجاه قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها اداركوا اتكربسوا فوق بعض زنزانه الساعه 5 يتحشر فيها 50 يتفتح الباب هنخرج لا هيتكربس 50 تانيين قال كلما دخلت امه لعنت اختها هو انتوا هو انت الله يلعنك هو انت اللي عملت فيا الموضوع الفلاني انت اللي علمتني اشرب مخدرات انت اللي ضيعت عليا الموضوع الفلاني انت اللي بوظت لي ديني وعقيدتي انت اللي اقنعتني بالمذهب الهدام ده انت اللي خليتني امشي في سكه الزنا انت انت انت الله يلعنك انت اللي الله يلعنك والعياذ بالله يا اخوانا متخيلين والنار اللي بتحرق الاجساد بتعمل حرقه في القلوب تخلي اللعنات تطلع من القلب وتطلع ويبداوا حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار هم دول اللي ضحكوا علينا يا رب هم دول اللي ضيعونا يا رب خلي يا رب عذابهم مضاعف اضعاف قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ولا لا تعلمون ايه انتوا لسه مش عارفين اللي جاي ده لسه اضعاف ورا اضعاف ده لسه اللي جاي كتير قوي ده لسه الاصناف بتاعت العذاب انتوا ما شفتهاش ده لسه اضعاف العذاب ورا بعضها لكل ضعف ولكن لا تعلمون لسه ليه ليه يا رب ليه ما هو جنود فرعون زي فرعون لو كان اي حد منهم قاعد على الكرسي بتاعه كان بقى فرعون زيه ليه يا رب ليه زي ما خليتوا الفتن اضعاف مضاعفه على امه الاسلام في الدنيا هيبقى العذاب اضعاف مضاعفه عليكم في الاخره زي ما كان كل يوم فتنه جديده في عصر الفتن اللي احنا عايشين فيه فتنه جديده شهوه جديده مصيبه جديده باب معصيه جديد انتكاسه جديده كارثه جديده كذلك في النار بالظبط كل يوم كل يوم عذاب جديد قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل انتوا جايين تعملوا انتوا الشرف الوقت واحنا اللي ما احنا كنا دافنينه سوا ما احنا كنا تعملوا انتوا اللي قلبكم طاهر واحنا اللي وحشين ما انتوا كان قلبكم اسود زينا ما انتوا كنتوا عايزين تبغونها عوجا عايزين الدنيا تبقى سيبه زينا انتوا جايين ليه الوقت بتتكلموا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون شوف ربنا بعدها يقول لك ايه ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها عنها يعني ايه مش استكبروا عليها عنها عنها يعني اشمئزاز مشمئز قرفان عنها زي ما واحد يبص يشوف واحد كده يشمئز منه او واحد يعرض عليه اكله يقرف منها يشمئز منها استكبروا عنها كانوا قرفانين من دين ربنا كان ايه اللحيه دي ايه الوساخه اللي في الوش دي قرفان استكبروا عنها لما يشوف الملتزمين تشوف واحده منقبه يوم فرحها وهي لابسه النقاب يوم فرحها عشان ما تبانش زينتها ايه ده ايه اللي عامله في نفسها ده استكبروا عنها مش مايزين من الدين ما هوش قادر يستوعب الدين في حياته ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء يا نهار ابيض ازاي لا تفتح لهم ابواب السماء يعني اي دعاء اي كلمه يا رب مقفول في وشها الباب مفيش دعاء بيطلع لا تفتح لهم ابواب السماء مفيش عطاء بينزل لهم من السماء مفيش محجوبين عن ربنا عايشين من غيره والعياذ بالله عايشين من غيره ملو مفيش مفيش ربنا استغفر الله العظيم مفيش في حياتهم معيه ربنا ومعونه ربنا دول عايشين ازاي دول دول اموات لا تفتح لهم ابواب السماء تقدري على كده تقدر على العقوبه دي ولا يدخلون الجنه ايه ده ده مين اللي بيقول كده الملك ربنا ربنا بيقول على بني ادم لن يدخل الجنه ازاي طب وده يستحملها ازاي ما هو اللي وقف في وشه ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لغاية ما الجمل حيوان الجمل يدخل في ثقب الإبرة يعني ايه سم الخياط ثقب الإبرة ثقب الإبرة ده مكان ضيق قوي ضيق كل حاجة ضيقة الموت روحهم بتخرج من ثقب إبرة السماء أبواب السماء تتقفل في وشهم مفيش كأنها ثقب إبرة أبواب الجنة اللي الباب من مكة للشام عشان ربنا يقول لنا ساعة رحمته قد إيه كأنها ثقب إبرة لما تتقفل عليهم جهنم أبواب جهنم توصد مفيش حاجة فاتحة فيها كأنها ثقب إبرة طب ليه الجمل يا رب اشمعنى الجمل اشمعنى شبهتهم بالجمل اللي عايز يدخل من ثقب إبرة يا رب لأن الجمل ربنا خلقه عينيه فيها عدسة مكبرة عدسة بتكبر الاشياء عشان كده الطفل اللي عنده خمس سنين يسوق الجمل الجمل يدق انه كبير ليه لان الجمل في عينيه عدسه بتكبر الحاجات فالجمل لما يبص لثقب الابره يتهيأ له ان هو حاجه كبيره حاجه تعديه زي حالتهم في الدنيا بالظبط يعمل المعصية ورا المعصية ورا المعصية تقع في الفتنة ورا الفتنة ورا الفتنة حياته كلها معاصي ويقولون سيغفر لنا مثالوا ان باب النجاه واسع مثالوا ان الموضوع سهل مثالوا اه يا عم ده في ده ده الموضوع بسيط يا عم انا بعمل ايه مثالوا ان النجاه سهله واصبحت النجاه كانها ثقب ابره وبيضيع نفسه وبيسد باب النجاه على نفسه وبيضيق الامر على نفسه ما يكتشفش الحقيقه غير يوم القيامه ما يكتشفش الحقيقه غير يوم القيامه تخيل لما الجمل يدخل من ثقب ابره هيطلع هو من ابواب جهنم لما الجمل يدخل من ثقب ابره هيدخل هو من ابواب الجنه لما الجمل يدخل من ثقب ابره باب السماء لما هيتفتح لكلمه يا رب ويصعد دعائه لما الجمل يدخل من ثقب ابره روحه هتطلع ويتفتح لها ابواب السماء ده لما الجمل يدخل من ثقب ابره هيعيش مخدوع زي الجمل اللي شايف الحاجه الصغيره كبيره شايف باب النجاه كبير وهو خده على نفسه بالمعاصي بتاعته موهوم عاش في الوهم عاش موهوم عاش معتقد انه كويس وانه قريب من ربنا وان ايه يعني وان الموضوع سهل وبسيط ودام هنا ابيض ودام هنا كروهات ودام هنا بنفسجي لغايه ما يجي يوم القيامه يكتشف الكارثه منظر جمل وهو في اوضه كلها نار ومفيش غير فتح الثقب ابره والنار بتلسع في كل حته في جسمه وبيجري بجنون عشان يدخل من ثقب الابره راسه تتخبط يرجع تاني يحاول يدخل راسه تتخبط يرجع تاني وما هوش قادر يصدق ان هو ثقب ابره عارفين يا اخوانا لو كان ربنا صدقها خالص كانت ماشي انما عارفين ليه ثقب ابره عشان هو القهار قهر عشان الواحد يشوف قدامه حاجه دي ينفع انجو منها افضل اخبط راسك بقى مش هتعدي مش هتعدي قهر قهر من الملك العظيم سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يعني ايه ايه المهد دي المهد دي عارفين مهد النون الصغنن النون الصغنن يتعمل له مهد صغنن كده ويقعد عليه ويتمرجح عليه ده ايه ده ده سخريه سخريه ده انت هتنام نوم مش كنت مش قادر تغمض عينيك في الدنيا ده انت هتغمض عينك بقى على سراير جميله خالص سراير ممهده جدا وجميله خالص لهم من جهنم مهاد مهاد تحتهم والمهد بيبقى دايما اول الشيء يعني كل العذاب ده ولا حاجه في اللي لسه جاي والمهد ده بيبقى نونه الطفل الرضيع نايم عليه ما بيتحركش هيشل عن الحركه وهو بيعذب في نار جهنم لهم من جهنم مهاد مش لهم في جهنم مهاد من جهنم حرف من ده فرق قلب الدنيا من جهنم مهاد ده هيتقلب على كل حته فيها هيتقلب على كل صنف من اصناف العذاب فيها هيتقلب تقلب في النوم بتاعه ومن فوقهم غواش يعني ايه غواش حاجات بتخشاهم من فوق يعني ايه يعني دي حاجه صعبه دي ولا ايه ولا تحتمل دي ولا ايه يا جماعه ده ربنا قال على اليوم اللي خمسين الف سنه يوم القيامه سماه الغاشيه هل اتاك حديث الغاشيه غاشيه واحده بس انما جهنم غواش غواش تخيل يبقى فيها ايه طب ايه ايه العذاب اللي من فوق عد معايا عد معايا يصب من فوق رؤوسهم الحميم اعوذ بالله اعوذ بالله ربنا يعافينا وينجينا يا رب ده نوع من انواع الغواشي الحاجه الثانيه الصخور اللي بتلقى من شفير جهنم عشان تستقر في القاع تبقى وقود لجهنم الصخور ديت تساقط عليهم وهي في الطريق لقاع جهنم الحاجه الثالثه مقامع الحديد والضرب بمقامع الحديد الحاجه الرابعه لهم من فوقهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل من فوقهم ظلل والعياذ بالله الاف الكيلومترات من النار هيطلع فين ده ده كلام الملك يا اخوانا ده كلام ربنا يا جماعه ده كلام ربنا احنا نتكلم دلوقتي اللي كان مطمن واللي كان خايف الاثنين راحوا فين ده كلام الملك العظيم طب وايه كمان ايه تاني من فوق دخان جهنم وسموم جهنم والعياذ بالله طب وايه تاني من فوق الحميم والغسلين والقيح اللي بيتساقط من اجساد اهل جهنم يسقط عليهم بما فيه من مرار وحراره والعياذ بالله وايه تاني من فوق ياما لسه يا اخوانا ياما ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ايوه نبدا بقى نشوف الايات التانية الايات الجميله قوي بقى الايات اللي بتتكلم عن الجنه اللي نفسنا فيها نبدا بقى نشوف النوع الثاني النوع الثاني اللي غمض عينيه عن الفتن اللي اعتزل الفتن اللي كان عنده دين اللي كان عنده دين في الصيف والشتاء مش ايام الامتحانات يصلي الخمس فروض في الجامعه واول ما الامتحانات تخلص يطير على مارينا والساحل الشمالي مش ايام الامتحانات يتوب لربنا وبعد الامتحانات يتعرف على خمسين بنت وبنت مش ايام هنا وجه. لا يا اخوانا عنده دين مش ع... مش بيصلي في الجامع ومرتشي في الشغل بتاعه بيصلي في الجامع وخاين للامانه في الشغل لا لا لا لا عنده دين يا اخوانا الناس اللي عندها دين مش بيتفرج على على ده وعلى ده وبيسمع عشرات اغاني وشرايط دين عنده دين مع ربنا ساعه للطاعه وساعه للترفيه المباح مش للترفيه الحرام والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها الموضوع كان بسيط الموضوع كان في وسعك كان واسع دين ربنا كان براح دين ربنا كان واسع قوي قوي انت ضيق انت انت ظنيته انه ضيق ليه؟ لا نكلف نفسا الا وسعها انما التاني قارن ما بين وسعها دي وما بين سم الخياط التاني عايش مخنوق مخنوق مكبوت مكتوم انما ده في سعه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل اول ما يقابلوا بعض في الجنه حبيب قلبي حبيب حياتي يحضن ده ويحضن ده ويبوس ده ويحضن ده اول ما يقابلوا بعض في الجنه يحضنوا بعض ويحبوا بعض ويطيروا على بعض فرحانين يا جماعه يا جماعه اخوه فرح يا اخوانا بهجه يا اخوانا سعاده ربنا قال على اللي في الجنه سعاده سعاده لو انت ما انتش عارف اللي في الجنه كفايه ان ربنا قال فيها السعاده وفيها الفرح وفيها الحبور وفيها السرور تضحي بكل ده ليه تضحي بالسعاده والنعيم ده ليه ونزعنا ما في صدورهم من غل قارن دي بقى بينها وبين كلما دخلت امه لعنت اختها شوف الكراهيه اللي ما بين دول وبعض والحب اللي ما بين دول وبعض تجري من تحتهم الانهار قارنها ما بين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش نار ونار من فوق وتحت انما هنا تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا اول كلمه بيقولها اهل الجنه اول ما يدخلوا الجنه الف حمد وشكر ليك يا رب ليه يا جماعه ده ما كانوش مصدقين انهم داخلين ما كانوش مصدقين انهم هيبقوا من اهلها يا اخوانا انا عايز انا عايز اقول لك احساس اللي دخل الجنه ده سعاده اول قدم بتوضع في الجنه انا نفسي انقلها لك أ- أ- اقول لك ايه عارف عارف لو طالب دخل الامتحان وما عرفش يجاوب حاجه وخرج ساقط ساقط ورايح يشوف النتيجه مكسور بيبص ناجح الف حمد وشكر ليك يا رب لا بلاش هجيب لك حاجه اشد انت عارف واحد فجاه طلع له كلكعه كده في صدره او واحده طلع لها فجاه كلكعه وراحت ل... ف... فبدات تكبر فبدا يخاف وبدا يترعب روح للدكتور يا ابني بسرعه والموضوع ده حد يسكت عليه راح للدكتور قال له لا لا لا لا ده موضوع خطير جدا ده احتمال يكون ورم خبيث فظيع ده انت انت لازم حالا اهو تنزل تعمل لي اشعه مقطعيه او اشعه موجات بالرنين حالا اهو تنزل لان الموضوع خطير انت ممكن تدخل اوضه عمليات بالليل وخد بالك العمليه تبقى ب 50 60 الف جنيه وخد بالك بعدها تاخد جلسات اشعاع وجلسات وجلسات وخد بالك بعدها مش عارف ايه وخد بالك عايزين نعرف انتشر ولا لا تخيل بقى الراجل كان داخل على رجليه خرج مسندينه ودوه نام في جهاز الاشعه وهو كل حته في جسمه بترتجف نام وهو بيرتعش فالراجل عم الدكتور عمل له الاشعه استناني بره ساعتين عما النتيجه تطلع والتقرير يتكتب قعد بره مرمي على الكرسي يا رب يا رب يا رب يا رب وقعد وهو خلاص منتهي بعد ساعتين الباب اتفتح خرج الدكتور ومعاه التقرير بص له وعينيه خلاص مش قادر يغمض عينيه بص له وعينيه متعلقه بيه كان هيتحكم عليه الوقت بالاعدام او بالنجاه إيه، خير يا دكتور مبروك انت طلعت سليم يعمل ايه الف حمد وشكر ليك يا رب اهي دي وقالوا الحمد لله ان هو دخل انا بقيت من
سنعود بإذن الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد يعني يعني معلش يا جماعة فاصل خارج عن إرادتنا ونرجع للموقف المهيب اللي احنا كنا فيه مع أهل الجنة مع أول قدم حطوها في الجنة وهم بيقولوا ألف حمد وشكر ليك يا رب فرحانين يا جماعة أنا عايزكم تتخيلوا معايا واحد خد كتابه بيمينه فأنا من أهل الجنة ولا إيه مش مصدق إن هو من أهل الجنة وبعد كده وهو بيقرب من الجنه بقى الجنه قربت منه فبدا يشوفها من بره هيتجنن هي دي الجنه الجنه من بره يا جماعه مبهره مذهله سجاف الجنه عارفين يعني ايه سجاف الجنه الستاير الفخمه قوي قوي اللي لها كرانيش دي وهي من بره من الجنه كده ونجاف الجنه عارفين النجف النجف والانوار اللي بتتلألأ من بره من السور من بره والسلالم اللي زي سلالم القصور وافخم من سلالم القصور منظر الجنه من بره مذهل سدره المنتهى شجر الرسول قال لا يستطيع احد ان ينعتها من شده الحزن بره الجنه فما بالك بقى بالشجر اللي جوه الجنه فبيقرب مشدوه مبهور وبعد كده الملائكه كل ما بتقرب بيه من الجنه يشم ريحتها اكتر الريحه تزيد اكتر الريحه الرهيبه الجميله تزيد اكتر وبعد كده يقف على الباب الباب يبدا يتفتح يتفتح يتفتح فيذهل باللي هو شايفه ينبهر ينبهر وبعد كده ادخل ادخل انا انا ادخل فوهو بيجري اول رجل جوه الجنه الف حمد وشكر ليك يا رب احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واخدين بالكم يا اخوانا يعني ايه وما كنا لنهتدي انا يا رب ما كنتش وش هدايه انا يا رب ما كنتش في وش جنه انا يا رب ما كانش ينفع ادخل جنه انا يا رب كنت وحش قوي يا رب انا عارف نفسي يا رب لولا انت اللي نجدتني يا رب زي سيدنا يوسف ما بيقول ما كان لنا ان نشرك بالله احنا شجرة تفاح ما تطلعش جميز اهو ده بقى بيقول العكس وما كنا لنهتدي انا يا رب شجرة جميز طلعت تفاح ازاي يا رب بقدرتك وبرحمتك يا رب وما كنا لنهتدي يا اخوانا افتكروا الكلمه دي كويس قوي احنا وحشين قوي ما كنا لنهتدي احنا مش وش هدايه والله ولا وش جنه والله العظيم لولا ربنا ما احنا ما احنا نافعين والله يا جماعه لو ربنا ما نجتنا احنا هنضيع والله يا اخواني ويا اخواتي لو ربنا ما اغثناش احنا هنبقى من الهالكين يا اخوانا احنا امراض قلوبنا كتير قوي وذنوبنا كتير قوي والفتن الايام دي لا تحصى لو ربنا ما اغثناش خلاص هنضيع لازم نعيش بالاحساس ده مالي قلوبنا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق احنا طلعنا صح احنا طلعنا احنا الحق احنا كنا متاكدين ان احنا الحق واهو طلع الحق اهو لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه كل اللي انتوا شايفينه ده بتاعكم كل الانهار دي بتاعتكم كل القصور دي بتاعتكم كل النعيم ده ليكوا انتوا تلكم الجنه اورثتموها عايشين الصحابه عاشوا مع الاخره عاشوا معاها بقلوبها بقلوبهم مش زينا يا اخوانا بيفتكروها كل شويه ساعات عاشوا عايشين معاها لدرجه شافوها بعينيهم زي حنظله الاسيدي في صحيح مسلم لما بيقول ان نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنه والنار فكأن راي عين شايفينها بعينينا سمعوها بودانهم لما الصحابه كانوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام وسمعوا وجبه شديده النبي قال لهم ده حجر القي من شفير جهنم من سبعين عام لم يستقر في قاعها الا الان عليه الصلاه والسلام والصحابه يا جماعه سمعوها بودانهم شموا ريحتها شموها زي انس بن النضر يوم احد واها لريح الجنه اني لاجد ريح الجنه دون احد بيشمها شاممها يا اخوانا يا جماعه الصحابه عاشوا معاها احنا مش عايشين ليه مش عايشين مع المواقف دي ليه؟ هم دول هيقدروا يغمضوا عينيهم؟ هم اهل الجنه قادرين يغمضوا تلكم الجنه اورثتموها كل ده مفيش تغميض بقى مفيش نوم بقى من كتر النعيم اورثتموها اورثتموها يعني ايه؟ يعني كانت الجنه دي شركه بينكم وبين اللي مرميين في جهنم دلوقتي ولكن ما رضوش يدخلوها اترموا وانتوا ورثتوا مكانهم يعني ايه الورث ده ملكيه بقت ملككم يعني ايه الورث ده حاجه بالساهل انا ما تعبتش عشان اكسب مي... اورث 100 مليون جنيه كذلك انتوا مش بعملكم ده دي برحمتي ده لو بعملكم لو الجنه دي بعملنا ما كانتش حصلت جمصه وراس البر انما الجنه يا اخوانا برحمه الملك سبحانه وتعالى تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون دول بينادوا بالبشريات والتانيين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار والعياذ بالله بيترموا بيتكربسوا في جهنم شايفين الفرق شايفين الفرق يا جماعه تلكم الجنه واسعه انما التانيين في زنازين جهنم الحمد لله انا ما كنتش مصدق ان انا هنجو يا رب كانوا خايفين في الدنيا انما التانيين كانوا مطمنين في الدنيا اللي كانوا مطمنين في الدنيا ضاعوا واتكربسوا في جهنم واللي كانوا خايفين وبيحسبوا نفسهم وحشين ومش مصدقين انهم يوردوا على الجنه هم اللي بقوا اهل الجنه دخل اهل الجنه الجنه ودخل اهل النار النار وبدات النداءات احنا دلوقتي بنقرب بنقرب من لحظه الصفر اللي احنا عايزينها بنقرب من النموذج اللي احنا بنتكلم عنه بس انا بجيبها لكم الاول عشان تعيشوا معايا عشان تكتشفوا المفاجاه المذهله اللي هنكتشفها دلوقتي ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار بينادوا عليهم ليه اصلهم بهدلوهم في الدنيا اتريقوا عليهم في الدنيا عملوا افلام عليهم في الدنيا عملوا تمثيليات وقصص عليهم في الدنيا عملوا صحف قذره دنسه كفريه عشان يحاربوهم بقى في الدنيا عملوا قنوات عشان يحاربوا الملتزمين في الدنيا فالوقت بقى هم مرميين في جهنم هم بيتعذبوا ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا لقينا النعيم حق ولقينا الانهار حق ولقينا الحور حق ولقينا القصور حق ولقينا النظر لوجه الله حق ولقينا الموائد بتاعت الجنه حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا لقيتوا الحميم حق لقيتوا الزقوم حق لقيتوا مقامع الحديد حق لقيتوا شفير جهنم حق لقيتوا المهاوي والدركات بتاعت النار والسعير والحطمه ولظى حق فقال فأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم نعم كلمة من ثلاث حروف بس مرار الدنيا كله فيها نعم ولسه هيكلموا لسه هيكملوا تنزل صعقة على دماغهم فا فورا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله اللعنة الله على على الظالمين يعني ايه يعني فورا انتوا ملعونين اسكتوا اتكبتوا اتكتموا اسكتوا مش انتوا اللي حاربتوا الدين في الدنيا مش انتوا كنتوا اهل الفتن والشهوات في الدنيا مش انتوا اللي كل يوم كنتوا بتطلعوا بدعه وفتنه وشهوه جديده في الدنيا مش انتوا كنتوا دول خليكوا بقى وبينهما حجاب اللحظه اللي احنا مستنيينها يا اخوانا من اول الحلقه وعلى الاعراف رجال على ايه الاعراف دي ايه ده جبل جبل ده فين ده في ارض المحشر ومين الرجاله دول دول اهل الاعراف اللي هم مين اللي احنا قلنا عليهم اللي حسناتهم اتعادلت مع سيئاتهم اللي حياتهم كان فيها تطبيع ما بين الطاعه والمعصيه ما بين عمل اهل الجنه وعمل اهل النار اللي كانوا عادي عادي الاثنين مع بعض عادي اللي هم مين اللي كانوا سايبين باب موارد بينهم وبين الفتن اللي هم مين اللي عملوا حسنات بس عملوا كبائر ما تابوش منها فالكبائر ضيعت لهم الحسنات واتعادلوا في الاخر اللي هم مين اللي كان الدين عندهم مش دين بيبيعوا دينهم في الشتاء ملتزم وفي الصيف لا على مارينا مفيش التزام بيبيع دينه بعرض من الدنيا اللي هم مين اهل الاعراف اهل الاعراف فين واقفين على الجبل اللي في ارض المحشر جبل ايه ده اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار دخلوا النار يعني ايه يعني الخمسين الف سنه خلصوا يعني ايه يعني اهل الاعراف دول بقالهم خمسين الف سنه واقفين في ارض المحشر مش عارفين مصيرهم واهل الجنه دخلوا قدامهم الجنه واهل النار دخلوا قدامهم النار وهم واقفين مش عارفين رايحين فين يا للهول يا الهي يعني ايه يعني لما الصحف اتطيرت اهل الجنه خدوها باليمين واهل النار خدوها بالشمال ودول واقفين ما لهمش صحيفه لما تعدي من على الصراط دول عدوا ودول ما عدوش ودول ما عرفوش لهم مكان لما دول اتنادوا من الجنه ودول اتنادوا من النار دول ما اتنادوش من اي مكان لما لما الموازين اتوزنت ودول طبط كفه الحسنات ودول كفه السيئات دول ما طبلهمش ميزان يا للهول ايه يا اخوانا ده ايه الرعب الرهيب ده خمسين الف سنة في ارض المحشر ويخلص يوم القيامة ودول واقفين على جبل الاعراف يبصوا على دول ويبصوا على دول دول كانوا مين دول عشان نتقيهم اصل دول عذابهم رهيب اصل دول اللي اتعرضوا له شيء فظيع دول كانوا مين اول جملة بتقول لك هم كانوا مين وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يعرفون ايه كلا عارفين دول وعارفين دول عارفين الداعية فلان والشيخ فلان والعالم فلان وعارفين المغني فلان والممثل فلان والقواد فلان والده والعياذ بالله عارفين الصاحب الصالح فلان وعارفين الصاحب الفاسد فلان عارفين دول وعارفين دول كانوا ماشيين مع دول وماشيين مع دول كانوا ماشيين مع اهل الصلاح ومع اهل الباطل في الدنيا كانوا شويه مع دول وشويه مع دول ما حسموش ما خلصوش لله حياتهم كلها ما كانتش حد فاصل مع ربنا سبحانه وتعالى لا لا لا لا, لا. كانوا شويه مع دول وشويه مع دول فجم في الاخر لا لقوا نفسهم مع دول ولا لقوا نفسهم مع دول مش هتقدر تغمض عينيك واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار عينيهم مش قادرين يغمضوها يبصوا على نعيم الجنه مبهوتين وبعد كده يسمعوا عذاب رهيب ووجبه رهيبه وشو وصوت فزع رهيب من ناحيه النار يبصوا مش قادرين يغمضوا عينيهم مش هتقدروا تغمضوا عينيكم يا اللي ما قدرتوش تغمضوها في الدنيا مش بقول لكم مش هتقدر تغمض عينيك مش قادرين خلاص والله العظيم يا اخوانا تغمضه العين يوم القيامه غاليه قوي قوي قوي لما كانوا بيعذبوا يعني مثلا صدام وغيره كانوا بيعذبوه بحاجه اسمها عدم النوم عدم النوم يعني ايه ان كل مثلا خمس ساعات في حارس واقف ممنوع ينام والا يتعرض لتعذيب رهيب ممنوع ينام كان تعذيب رهيب رهيب ان الواحد يتحرم من النوم اهو ده واقف خمسين الف سنه مش قادر يغمض عينه ما هوش خ... مش امن ان هو يتخبط منين لو غمض عينه لو غمض عينه يتضرب منين لو غمض عينه يعرفون كلا بسيماهم عارفين دول وعارفين دول مشوا مع دول ومع دول ما ينفعش ما ينفعش يا بنتي ما ينفعش يا اختي يكون لك الصحبه الملتزمه والصحبه اللي ليها 50 صاحب ما ينفعش ما ينفعش يا والدتي تكوني بتتفرجي على القناه دي والقناه دي ما ينفعش ما ينفعش يا والدي تبقى بتصلي الفجر في الجامع وبنتك فرحها بالمنظر ده ما ينفعش ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش يا اخوانا نبقى ملتزمين في فتره ومش ملتزمين ما ينفعش يا جماعه يبقى المعصيه جنب الطاعه في حياتنا ما ينفعش يا شباب يا جماعه عايزين ننتبه الدين دين مراد ربنا واضح وصريح ما ينفعش نخلط ما بين الاثنين يعرفون كلا بسيماهم طب ليه بسيماهم ليه مش بشكلهم شكل مين يا ابني شكل مين يا حبيبي ده انت لو دخلت على واحد صاحبك بقاله 3 شهور في المستشفى نايم عيان تتفزع ايه ده ده انا ما عرفتكش تخيل واحد اترمى في جهنم واتصب عليه حميم واتشوى في افرانها والعياذ بالله يتعرف ازاي خلاص ملامحه اتشوهت ما عادش يتعرف غير من سمات بس علامات كده طب واهل الجنه اه يا سيدي ده اهل الجنه حبيب قلبي ده انت يعني لما بتشوف واحد صاحبك يوم فرحه بتقول له ايه يا ابني ده, ده انا ما عرفتكش يا ابني ايه الحلاوه دي تخيل بقى واحد فواعلي غلبان بياخد فاسه والمخله بتاعته يطلع الصبح يدور على اي حد يشغله ب 20 30 جنيه ولا حاجه نلاقى يوم يلاقي ويوم ما يلاقيش تخيل ده يوم القيامه اما يبقى ملك ملك لو كان من اهل الطاعه ملك متوج تاج وملك وهيلمان وصولجان وخدم وحشم وملائكه ونعيم ويشرب من نعيم الجنه وياكل من نعيم الجنه وياكل من فواكهها ويشرب من تخيل ده لما تشوفه تعرفه لا يمكن خلاص بقى تعرفه بس بسمات علامات تعرف ان ده كان فلان بتاع الدنيا يعرفون كلا بسماهم الاحوال اتبدلت تماما وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماهم باصين قلبهم هيتخلع انا بكلمكم دلوقتي والموضوع بسيط يا اخوانا الايات دي من اخطر ايات القران ليه ربنا حط قدامك شاشه لاهل النار وشاشه لاهل الجنه وحطك على جبل الاعراف معاهم بيقول لك اتفرج اعرف اعرف اعرف من الوقت حدد من الوقت عشان ما توقفش الوقفه دي وقفه رهيبه وقفه فظيعه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم سلام عليكم يا اخوانا احنا كنا معاكم في الدنيا احنا كنا حبايبكم ما تنسوناش اشفعوا لينا يا اهل الجنه يا فلان يا حبيب قلبي يا فلان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فجاه وهم بيتكلموا واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار فجاه يسمعوا صوت رهيب من الناحيه الثانيه يقوموا يتلفتوا كلهم ابصارهم كله في نفس واحد كله وربنا بيقول تلقاء تلقاء يعني ايه تلقائيه يعني ما عادش في تحكم في الجوارح يعني خلاص فقط من كتر غليان المشاعر الرهيبه جواه فقد السيطره على جوارحه اذا صرفت صرفت يعني ايه يعني غصب عنه كده يقوم باصص على المنظر الرهيب من شده الرعب زي ما كانوا في الدنيا عينيهم هنا وهنا في الاخره يبقوا كده زي ما كانوا في الدنيا عينيهم على الطاعه شويه وعلى المعصيه شويه عينيهم على الكليب شويه وعلى الدرس الديني شويه عينيهم مع دول شويه ومع دول شويه عينيهم مع الدين شويه ومع فتن الدنيا وابراج الدنيا ونساء الدنيا وعربيات الدنيا ومحمولات الدنيا شويه في الاخره يقفوا برضه عينيهم مش راكزه عينيهم ما بين دول وما بين دول نفس اللي حصل في الدنيا بالظبط واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار ايه ده ايه اللي بيحصل ده عذاب جديد منظر جديد مشهد جديد قالوا ربنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ما نقدرش يا رب ما نقدرش نستحمل معاهم يا رب ونادى اصحاب الاعراف بصوا كده ايه ده يا نهار ابيض شايف اللي بيتعذب ده اهو يخرب بيتك ما هو خرب خلاص هو لسه يتخرب ده لسه ابتدى عليه ما خلاص هو في خراب بعد كده يخرب بيتك يا فلان انت اللي كانوا بيسارع عليهم في الحفلات بتاعتك وتنقلهم عربيه الاسعاف يخرب بيتك يا علان يخرب واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم خلاص اتشوهوا اتشرحوا في جهنم عارفينهم بسيماهم بس قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا اللي كنتوا بتتريقوا عليهم في الافلام بقوا ايه تعالوا شوفوا اللي كنتوا بتعملوا صفحات في الجرايد بتاعتكم تريقه عليهم بقوا ايه تعالوا شوفوا اللي كنتوا بتسخروا منهم وعاملينهم لب- لبانه في بقكم بقوا ايه تعالوا شوفوا الملتزمين راحوا فين تعالوا شوفوا الملتزمات العفيفات راحوا فين تعالوا شوفوا الملك اللي بقوا فيه اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا عليه بعد ما التزموا ساب الشله بتاعتكم تعالوا شوفوا بقى ايه تعالي شوف اللي كنت بتتريقي عليها وتقولي عليها متخلفه بقت ايه تعالوا شوفوا اللي بقوا فيه أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة هنا ربنا بقى يصدر عفوه وكرمه يقول لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بعد الرعب الرهيب ده أهو يدخل أهل الأعراف وبعدين يا إخوانا المشهد اللي بعد كده مشهد يعني يضحكك وي- ويبكيك دم في نفس الوقت ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله هو في إيه؟ هو أصحاب النار صحوا تاني ليه؟ هو أنتوا مش كنتوا يئستوا واتلعنتوا واتطردتوا خلاص أنتوا رجع لكم الأمل ليه؟ لما لقوا أهل الأعراف عفي عنهم في الآخر حصل لهم إيه؟ بقى عندهم أمل إن هم يقوموا تاني مش كنا مع بعض مش كنا مع بعض بس في واحد زلت رجليه زياده فاترمى هنا وواحد ربنا سترها معاه وقف على الحد ما تعرفش ما تعرفش رجلك هتتجر لفين ما تعرفش لو اتزلقت ما تعرفش هتوصل لغايه فين ما تعرفيش مش هتقدر تغمض عينيك مش هتقدر هي دي خلاصه حلقه الليله هو ده شعار حلقه الليله مش هتقدر انسى انسي اللي عايز ياخد السكتين ينسى اللي عايز يمشي في الطريقين ينسى اللي عايز يحضر الدرس الديني وينزل يقعد على قهوه ينسى اللي عايز يتفرج على القناتين يسمع الشريطين يمشي مع النوعين ينسى ما ينفعش ما ينفعش مش هتقدر تغمض عينيك هتبيع دينك في الاخر طب والحل ايه طب اعمل ايه عارف الراجل اللي كان مع الاتنين واتقفلت عليهم الصخره وكانوا هيميتوا وقعدوا يدعوا ربنا كل واحده تقرب بعمل صالح عارف التاني اللي قال اللهم انه كانت لي ابنه عم احبها بحبها يا رب كاشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها فامتنعت اصابتها سنه زنقه ماديه راح لفت على الكل ما حدش رضى يديها حاجه جت لغايه عندي قالت لي انا محتاجه اه راودتها عن نفسها على ان تسلمي لك لنفسك خلاص انتهت سلمي لي نفسك اديك الفلوس عايزه كام 100 دينار خلاص قدامك اهو موافقه موافقه خلاص هعمل ايه في اليوم الموعود تيجي يغلق عليهم الباب 120 دينار اهم خلاص خد اللي هو عايزه فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق فقمت من عليها قمت اول ما سمع كلمه اتق الله كانه اتقرص قام قام قام ازاي بعد ما بقى في الفتنه انت قاعد تقول لنا ان ما تواجهش الفتنه لانك هتقعد الراجل ده يا جماعه ربنا عمل له معجزه حرك له الصخر بسبب اللي هو عمله لانه عمل بطوله نادر من البشر اللي يقدر يعملها امال انت بتقول لنا القصه دي ليه بقول لك القصه دي عشان الروشته الرهيبه اللي الراجل ده واخدها اتق الله اتق الله انا عايزك وانت نازل المواصلات الصبح افتكر اتق الله انا عايزك تنزل جامعة ساحه الجامعه تشوف المناظر اتق الله انا عايزك تنزل الشغل بتاعك بكره اتق الله انا عايزك وانت قاعده قدام المرايه بكره بتعديل النقاب ولا الاسدال ولا الخمار ولا الحجاب بتاعك افتكري اتق الله انا عايز يا جماعه كلمه اتق الله نجيب ميكروفون ونحطها في ودنا وفي صدورنا ونمشي في الشارع اتق الله عشان نتعالج انا عايزك تفتكر نصيحه النبي لا تفتح فانك ان تفتحه تلج اوعى يا حبيب قلبي اوعى اعتزلوا الفتن يا جماعه مش هتقدروا يا اخوانا والله ما هنقدر ولا اتخن تخين محدش كبير على الفتنه كل الملتزمين اللي ضاعوا وكل اللي التزموا انتكسوا وكل اللي ما التزموش كان بسبب ان هو باص بص على الاعلانات اللي في الشوارع بص على البنات اللي ماشيه بصت على الدنيا والابراج والشباب وال... بص على القنوات بص على الجرايد بص على موقع النت ما قدرش ما قدرش لازم نقدر يا شباب طب انا مش قادر اعمل ايه اصبر مش قادر اصبر مش قادر اديني حل عملي اديك حل عملي يعني اعمل ايه حل عملي ما تقوليش اصبر يعني انت جاي لي الساعه 2 الظهر في رمضان بتقول لي انا هموت بالعطش والفجر وال- والمغرب ما ادانش اصبر حل عملي حل عملي والله في حيطه جميله اهي الواحد يخبط راسه فيها دماغه تتفتح دمه ينزل يودوه المستشفى عما يخيطوه يكون المغرب ادن خلاص يفطر ويشرب موضوع يعني ايه حل عملي الحل العملي ان احنا نصبر يا جماعه ان احنا نصبر في عصر الفتن الرهيب اللي احنا عايشين فيه مين هم اهل الاعراف اهل الاعراف اللي حسناتهم تعادلت مع سيئاتهم ليه عارفين اهل الاعراف باللغه بتاعتنا هم مين ساعه وساعه بس بالمفهوم بتاعنا ساعه طاعه وساعه معصيه هم دول اهل الاعراف عارفين اهل الاعراف اللي وقفوا الوقفه الرهيبه ده ايه على جبل الاعراف واتخلع قلوبهم ألف مره مع وجبات عذاب اهل النار دول مين عارفين دول مين دول اللي عملوا حسنات بس عملوا كبائر عدلة الحسنات دول اللي كانوا سايبين باب موارب بينهم وبين الفتن وقعوا وقعوا في لحظة دول يا اخوانا اللي كان في حياتهم تطبيع ما بين عمل اهل الجنة وعمل اهل النار ما بين الطاعة والمعصية دول يا اخوانا اللي للاسف الشديد للاسف الشديد يا جماعه كان عندهم تمييع في الدين يا جماعه الدين دين اللي عنده دين عنده دين في كل حاجه عنده دين في كل حاجه في حياته عنده دين في قنوات الدش اللي على الدش بتاعه عنده دين في نوعيه اصحابه وصحباتها عنده دين في معاملاته واخلاقه وعباداته عنده دين مع امه ومع ابوه ومع مراته ومع اولاده ومع جيرانه ومع الناس كلها عنده دين لما بتعرض عليه معصيه في السر عنده دين لما بيتقفل عليه باب اوضته ومحدش شايف هو بيعمل ايه عندها دين لما واحد بيعاكسها ولا واحد ي- يقول لها بس عندها دين عندها دين لما بتنزل الجامعه وساحه الجامعه عندها دين عنده دين يا جماعه اللي عنده دين عنده دين حتى هو فقير حتى هو محتاج حتى وهو احوج ما يكون للجنيه اللي عنده دين عنده دين وهو مريض وفي الصيف ولما تعرض عليه الفسحه والرحله اللي عنده دين عنده دين في كل موقف عايزين يبقى عندنا دين يا جماعه انما السكه الثانيه سكه اللي ما يروح ما ير... اللي يروح ما يرجعش سكه اللي هي مش هيغمض عينيه اللي هيبص ضايع ضايع ضايع ضايع النصيحة ديت نصيحتي ليكوا الليلة ونصيحة أهل الباطل ليكوا شعارهم ونصيحة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة ليكوا ونصيحة ربنا في كتابه ليكوا لا تفتح اعتزل الفتنة إلا للدعوة إلى الله لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج فإنك إن تفتحه تلج انتهت حلقة الليلة اتمنى يا اخوانا ان تكون الرساله وصلت اتمنى تكون الرساله اتفهمت اللي هيفهمها هيعيش مستريح يا جماعه يا جماعه في اتنين معذبين واتنين مستريحين الاتنين المعذبين الملتزم اللي في قلبه دنيا والفاسد اللي في قلبه خوف من الله الملتزم اللي في قلبه دنيا مش متهني بالالتزام هيموت على المعصيه والفاسد اللي في قلبه خوف من الله مش متهني بالمعصيه والاتنين المستريحين العاصي اللي ما فيش في قلبه خير خلاص كلب شيطان والعياذ بالله والطائع اللي ما فيش في قلبه سوء انا عايزك تبقى ده انا عايزك تبقى كده عايزين نستريح يا جماعه عايزين نريح قلبنا من العذاب الرهيب اللي في قصر الفتن شعار الشهوات طفوا الحريقه طفي حريقه الشهوات اللي في قلبك واللي في قلبك طفوها بالمطافي الايمانيه تلاوه القران وقيام الليل والصحبه الصالحه ودروس الجامع والدين وبيئه الايمان يا اخوانا انما الاتنين مع بعض ما ينفعش شويه ولع في قلبي وشويه طفي شويه ولع وشويه طفي هموت في الاخر هنهار في الاخر يا اخوانا كفايه تطبيع لا للتطبيع لا للتطبيع لا للتطبيع ما بين الطاعه والمعصيه لازم ناخد حد فاصل ونختار يا هنا يا هنا انما اللي في النص جم في الاخر لا لقوا نفسهم هنا ولا لقوا نفسهم هنا اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم اصلحنا اللهم نجنا من الفتن كلها اللهم اجعلنا مخلصين لك خالصين لك اللهم اجعلنا من اهل الحق يا رب اللهم استعملنا في كل ساعة ليلا ونهارا في طاعتك يا رب اللهم سلمنا من الفتن كلها يا أرحم الراحمين اللهم إنه لا بلاغ لنا إليك إلا بك اللهم صلنا إليك اللهم أنقذنا اللهم أغثنا اللهم نتوسل إليك اللهم اعصم ابصارنا من فتن الابصار واعصم اذاننا من السمع الحرام اللهم اعصم جوارحنا من الزلل اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين واهد نساء المسلمين واهد رجال المسلمين واهد اطفال المسلمين اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزه اللهم فرج كربهم اللهم ان الكل قد تخلى عنهم وانه لا ناصر لهم الاك اللهم ايدهم اللهم انصرهم اللهم اللهم املأ قلوبهم من أيدك يا رب العالمين اللهم زلزل كفرة اليهود يا رب العالمين اللهم أعنهم وانصرهم وأيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا